بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعياء النبي الاصحاح 29 ويل لاريئيل اريئيل قريه نزل عليها داوود زيدوا سنه على سنه لتدر الاعياد وانا اضايق اريئيل فيكون نوح وحزن وتكون لي كاريئيل واحيط بك كالدائره واضايق عليك بحصن واقيم عليك متارس فتتضعين وتتكلمين من الأرض وينخفض قولك من التراب ويكون صوتك كخيال من الأرض ويشقشق قولك من التراب ويصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق وجمهور العتاة كالعصافة المارة ويكون ذلك في لحظة بغتة من كبر رب الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة ويكون كحلم كرؤيا الليل جمهور كل الأمم المتجندين على أريئيل كل المتجندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها ويكون كما يحلم الجائع انه ياكل ثم يستيقظ واذا نفسه فارغه وكما يحلم العطشان انه يشرب ثم يستيقظ واذا هو رازح ونفسه مشتهيه هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون توانوا وأبهتوا تلذذوا وأعموا قد سكروا وليس من الخمر ترنحوا وليس من المسكر لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم الأنبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس كنا وصلنا أحبائي للقسم الرابع في سفر أشعية اللي هو واخد من الإصحاح 28 لغاية الإصحاح 35 وده عبارة عن انذار نهائي قبل الخراب سبق أشعيا ووجه انذار لشعبه سواء كان في مملكة يهوذا أو مملكة الشمال ووجه انذار أيضا للأمم المحيطة بإسرائيل بأنه في خراب آتي وكانت النتيجة انه بعد حوالي عشرين سنة من كلام أشعيا دوت مفيش حد استجاب مفيش حد سمع الصوت فجه أشعيا بيعيد الانذارات مرة تانية في الجزء دوت من الإصحاح 28 لغاية 35 عبارة عن ست ويلات تعتبر هي الانذار الأخير اللي بعديها هيجي الغضب الإلهي أو تأديب ثمرة خطاياه. الإصحاح اللي فات 28 كان انذار لأفرايم. والحتة اللطيفة اللي شفناها في الإصحاح 28 إن وسط الكلام الشديد اللي قاله أشعيا في الإصحاح 28 كان في النص في الوعظ المفرح جدا ان ربنا وعد ها انا ذا اسس في صهيون حجر حجر زاويه حجر مختار كريم مؤسس مؤسسا ايضا في الاصحاح بتاع النهارده الاصحاح 29 ان كان في الاصحاح اللي فات انظر افرايم اللي هي مملكه الشمال فالاصحاح بتاع النهارده بينذر اورشليم مملكه الجنوب وايضا في وسط الاصحاح دوت نجد النور الالهي كعاده اشعيا الوعد ببركات مملكة المسيح الإصحاح بتاع النهاردة عبارة عن ويلين من الست ويلات العدد من واحد لغاية 14 الويل لأريئيل والجزء الثاني من العدد 15 لغاية آخر الإصحاح الويل للحكماء عند أنفسهم الناس اللي ظنوا أنفسهم أنهم أحكم من ربنا الإصحاح 29 يا أحبائي من أهميته أن ربنا يسوع اقتبس منه في كلامه مع اليهود ومعلمنا بولس الرسول اقتبس ايتين من الاصحاح دوت في رسالة روميا وفي رسالة كورنثوس. العدد من واحد لغاية 14 الويل لأريئيل بيقول في العدد الأول ويل لأريئيل لأريئيل قرية نزل عليها داوود أول سؤال نسأله مين أريئيل ديت كلمة أريئيل ليها معنيين المعنى الأول أري يعني أسد وإيل يعني الله يبقى أريئيل يعني أسد الله المعنى الثاني آري جات في سفر حسقيال بمعنى الموقد أو المسبح يعني فآري إيل يعني مسبح إيل يعني مسبح الله طيب مين أريئيل ديت قال قرية نزل عليها داوود يبقى أريئيل دي اللي مقصود بيها مدينة أورشليم في سفر صموئيل الثاني أورشليم ديت كانت قرية في إيدين اليابوسيين ومع داوود النبي أخذها من إيدين اليابوسيين وعملها عاصمة ليه يبقى اللي مقصود بأريئيل مدينة أورشليم مدينة أورشليم ربنا سماها أريئيل لأنها أسد الله طول ما أورشليم مرتبطة بربنا تصير كأسد طول ما أورشليم مرتبطة بربنا تصير مخيفة بالنسبة للأعداء مهما كانت أورشليم في ذاتها ضعيفة لكن قوتها إنها أسد الله إنها مرتبطة بالله أيضا أريئيل بالمعنى الثاني موقد الله لأنه فيها مسبح المحرقة اللي النار الإلهية بتتقد عليه صباح ومساء فديت يا أحبائي تشير أيضا للنفس اللي ترتبط بالله تصير بداخلها نار الحب الإلهي نار لا تطفأ طول ما النفس مربوطة بربنا تتمتع بالأمرين دول الأمر الأول إنها تصير كأسد الله تصير في حماية إلهية تصير في منعة إلهية تصير محفوظة كحدقة العين الأمر الثاني إن النفس اللي ترتبط بالله يتقد بداخلها دائما نار الحب الإلهي هنشوف أريئيل ديت لما هتبعد عن ربنا الصورة هتختلف عشان كده أشعية بدل إصحاح بيقول إيه ويل لأريئيل أسد الله دي موقد الله بيقول يا ويل ويل لأريئيل أريئيل قرية نزل عليها داوود ربنا من محبته في أورشليم بيكرر اسمها أريئيل أريئيل لما حد يحب حد يحب يكرر الاسم بتاعه ففي محبة خاصة في قلب الله تجاه أورشليم فقعد يردد اسمها لكن للأسف أشعية بيقول لها يا ويلك وبيدعوها هنا قرية في حين ان احنا متعودين ان اورشليم ديت مدينة الملك العظيم اورشليم مدينة الله طب ليه هنا اشعية بيقول لها قرية وبيقول لها يا ويلك السبب يا احبائي هو الخطية السبب الخطية زي ما قال سفر الامثال عار الشعوب الخطية المدينة العظيمة ديت المدينة القوية دي صارت في نظر الله ايه كقرية صغيرة بسبب الخطية ربنا بيذكرها بالماضي بتاعها بتاع زمان قال لها انت نسيتي نفسك وانا عشان دعيت اسمي عليكي انا عشان قلت ان انت مدينة الله ده كان طول ما انت مرتبطة بيا طول ما محبتي في قلبك لكن اول ما اورشليم بدات تبعد عن ربنا قال لها ما تنسيش نفسك انت القرية القديمة القرية الحقيرة القرية المضطدعة اللي زمان نزل فيك داوود اوعي تنسي الماضي بتاعك كنت النهاردة بتتمتعي بحماية إلهية يا نفسي إن كنت النهاردة بتتمتعي بنار حب إلهي فلو أنت بعدتي عن ربنا ترجع النفس دي لضعفها الأول ترجع تلتهي فيها مش نار محبة إلهية لكن نار شهوات جسدية ونار محبة العالم عشان كده أشعيا بيقول لها ويل لأريئيل لأريئيل قرية نزل عليها داوود خسارة إن أنت نسيتي نفسك يا أريئيل عشان كده يا أحبائي امبارح لما كنا بنتكلم في القداس الحديث اللي دار ما بين السيد المسيح وما بين معلمنا القديس بطرس الرسول بعد القيامة بطرس ده زمان كان اسمه سمعان أول ما ربنا يسوع شافه قال له خلاص نغير اسم سمعان ده من الآن تدعى إيه بطرس ومرة تاني لما بطرس اعترف بالسيد المسيح قال له طباك يا سمعان ابن يونا إن لحم ودم لم يعلن ليك أنت الصخرة الايمان دوت هو الصخرة وعلى الصخرة ديت على الايمان دوت ابن الكنيسة طيب بطرس الرسول ناسي نفسه فكانت النتيجة ان بطرس ضعف وانكر لما جه ربنا يسوع امبارح يعاتب بطرس بعد القيامة فلما ناداه قال له ايه قال له يا بطرس قال له لا يا سمعان ابن يونا ايه اه بيفكروا بالماضي بتاعه انت نسيت نفسك ولا يا بطرس هو علشان نعمة ربنا اشتغلت فيك عشان قلت لك ان طباك يا سمعان ابن يونا لحم ودم لم يعلن ليك عشان قلت لك الايمان ده هو الصخرة اللي حبني عليها الكنيسة انت فاكر ده بشطارتك فاكر ده بذاتك تقول لو انكرك كل دول انا ما انكركش فبدا المسيح يفكر بطرس بايه بالاسم القديم بتاعه اورشليم دي كانت ايه زمان كانت قريه طب النهارده بقت مدينه عظيمه الفضل مش فيكي خدوا الكلام يا احباء على مستوى النفس نفس بتاعتنا ايه وهي بعيدة عن ربنا تكون مدوسة من الخطية تكون مدوسة من العالم خطايا وشهوات بتحرق هذه النفس من داخلها اول ما النفس دي ترتبط بربنا تصير لإيل تصير لله تتحول لأسد قدام الشيطان زي ما قلت قلبها يفتقد بمحبة ربنا حلو يا احبائي ان من الوقت للتاني الواحد ما ينساش هو كان ايه زمان ما ينساش ان انا كنت قرية صغيرة عشان كده احبائي ما نستغربش مثلا واحد زي البابا كريلوس لما مثلا يوم الاحتفال الكبير اللي اتعمل بمناسبة حضور رفات أبونا ماري مرقص وافتتاح الكاتدرائية كان احتفال عظيم جدا حضروا الامبراطور هيلا ثلاثي وحضروا مندوب من قيصر روسيا وكل مندوبين من كنايس العالم ومندوب من الفاتيكان وكان احتفال عظيم جدا وكانت بيصوروا وكانت الدنيا هايصة خالص فالبابا كرولوس بعد الاحتفال دوت دخل القلاية بتاعته وراح قاعد في الارض وقلع العمة بتاعته قال له انت نسيت نفسك يا عازر ولا ايه دلوقتي بقيت بتقابل ملوك دلوقتي بقيت بتقابل عظماء ما تنساش نفسك يا عازر ايه عازر ده عازر ده الاسم بتاع زمان الله يا عم طب ما احنا خلاص غيرناه وبقيت البابا كيرلس العظيم في البطارك قال لا حلو ان الواحد ما ينساش هو زمان كان ايه كانت قرية صغيرة طب المجد اللي انا فيه النهاردة ده ايه المجد ده فيه ده نعمة ربنا ولو اورشليم نسيت المجد بتاعها هترجع تاني مداسة ترجع تاني مهانة يرجع ليها التأديب مرة تانية ويل لأريئيل أريئيل قرية نزل عليها داوود يقول لهم زيدوا سنة على سنة لتدار الأعياد أورشليم كانت مشهورة بأعياد كتيرة كان على مدار السنة أورشليم دي تحتفل بسبع أعياد أعياد رئيسية غير بعض الأعياد التانية اللي أضيفت زي عيد الفريم وزي عيد السبت ده عيد أسبوعي دول كانوا سبع أعياد رئيسية مواسم ربنا كان في بداية السنة يجي عيد اللي هو عيد الفصح دورة لتدار الأعياد دورة بتتكرر كل سنة بعد ما يجي عيد الفصح يجي وراه عيد الفطير بعد ما يجي عيد الفطير يجي عيد اسمه عيد الباقورة بعد عيد الباقورة يجي عيد اسمه عيد الخمسين ده في بداية السنة وفي اخر السنة يجي عيد اسمه عيد البوق او هتاف البوق وبعد كده يجي عيد الكفارة وبعد كده يجي عيد المزار سبع اعياد بتدار من سنة الى سنة تتكرر كل سنة فبيقول لهم زيدوا سنة على سنة لتدار الاعياد ايه هدف الاعياد دي يا احبائي ليه ربنا عمل مواسم كده قال الاعياد دي تكرارها من سنة الى سنة علشان تزيدوا زيدوا سنة على سنة لتدار الاعياد دورة الأعياد من سنة لسنة هدفها إنه النفس تزيد تزيد في محبة ربنا تزيد في معرفة الخلاص تزيد في الارتباط بالله تزيد في التعلق بالله أدي هدف الأعياد إحنا مش بنعمل أعياد يعني هي مجرد يعني تذكارات لا الأعياد دي يا أحبائي هدفها إن الإنسان يتعمق أكثر في فهم الخلاص كل ما يجي عيد الميلاد المفروض إن أنا من سنة إلى سنة أزيد مفهومي للتجسد مفهومي البركات التجسد تمتعي بتجسد المسيح المفروض من سنة لسنة يزيد زيدوا سنة على سنة لتدار الأعياد أدي هدف الأعياد طب يا أحبائي كل واحد فينا يسأل نفسه أدينا احنا بعد أيام إن شاء ربنا نودع سنة ونستقبل سنة جديدة للشهد طيب كل واحد فينا هو قاعد كده يتذكر السنة اللي فاتت كان حاله إيه ودينا السنة دي واحنا بنستقبل سنة جديدة حالنا ايه هل فعلا تنطبق علينا الآية زيدوا سنة على سنة لتدار الأعياد السنة اللي فاتت اتكلمنا عن الشهداء وعن محبة الشهداء وقلنا ان الشهيد دوت قلبه مكتوب عليه قدس للرب قلنا ان فكر الشهيد ده مكتوب عليه قدس للرب ما يفكرش الا في المسيح ما يحبش الا المسيح لو فتحت قلب مرجرجس ما تلاقوش حد قاعد جوه غير المسيح ادي الكلام اللي احنا قلناه السنة اللي فاتت طب السنة دي يا أحبائي وإحنا بنستقبل سنة شهدة جديدة هل حالنا زاد؟ هل حالنا زاد؟ هل أريئيل ديت زادت أسد الله؟ هل القوة الروحية العافية الروحية بتاعت الواحد زادت؟ هل أريئيل موقد الله؟ هل القلب بدأ يزيد محبة لله؟ كل واحد فينا راجع نفسه، المفروض إن إحنا من سنة لسنة نزيد. أنا خايف يا أحبائي إن الحال يكون العكس وده كان حال أورشليم. قال لهم زيدوا سنة على سنة لتدار الأعياد زادوا إيه يا أشعياء زادوا في الخطايا بدل ما يزيدوا في محبة ربنا بدل ما يزيدوا في التعلق بربنا زادوا في الخطايا حال يأسف يا أحبائي صدقوني يعني لو أنا وأنا قاعد دلوقتي أفتكر نفسي السنة اللي فاتت وحالي السنة دي ألاقي حالي بينزل المفروض ايه على رأي ما قال بولس الرسول للعبرانيين كان ينبغي ان تكونوا معلمين بسبب طول الزمان ده انتوا بقالكوا سنين تحضروا في الكنيسة بقالكوا سنين بتحتفلوا بالاعياد المفروض تزيدوا لكن لما يكون الحال يا احبائي الايام بتتقدم بينا واحنا الحال الروحي بتاعنا بينزل ده حال يكسف حال يكسف واحد يقول لك يا ابونا ده انا زمان كنتش اعرف ده انا زمان كنت كويس ده انا زمان كان فكري دلوقتي لا المفروض العكس يا احبائي زيدوا سنة على سنة لتدار الأعياد طب الثمرة إيه يا ربي لما الأيام قاعدة تتكرر لما الأعياد قاعدة تتكرر لما الممارسات الروحية قاعدة تستمر من سنة لسنة والحال الروحي بينزل والحال الروحي بينزل قال طب النتيجة إيه أنا أضايق أريئيل فيكون نوح وحزن وتكون لي كأريئيل قال طيب النتيجة إيه من سنة لسنة أنتوا بتزيدوا في الخطايا طيب انا من سنة لسنة حدايق اريئيل من سنة لسنة ح... هزود الخناق عليها وانا اضايق اريئيل فيكون نوح وحزن وتكون لي كاريئيل كل ما النفس تبعد عن ربنا كل ما الخطايا تزيد كل ما ربنا يضيق على النفس دي يلاقي مفيش فايدة روح مضيق زيادة يلاقي مفيش فايدة روح مضيق اكتر لدرجة وصل الحال قال واحيط بك كالدائرة ما هي الضيقه الاولانيه ما خلتكيش ترجعي يا نفس مش تفوقي ما خلتش حياتك الروحيه تتغير فبروح مضيق الدايره شويه مضيق اكتر مضيق اكتر وصل الحال ايه احيط بيكي كالدائره تنحصر النفس في ضيق في مشكله في تجربه واضايق عليك بحصن الحصن يعني ايه الحصن يعني محدش يقدر يهرب قال لها انا هحوط حواليك كده زي الدايره هدور عليكي هخلي الضيقه تحيط بيكي كحصن واقيم عليكي متارس طب ليه يا رب بتعمل كده في اريئيل قال فتتضعين ادي الحكمه الالهيه يا احبائي انا بضيق عليكي ايه ضيقت اول تضييقه ما رجعتش النفس رحت مضيق تاني رحت مضيق تاني احط بيكي كحصن كمترسه طب الثمرة ايه الثمر فتتضعين وتتكلمين من الارض وينخفض قولك من التراب ويكون صوتك كخيال من الارض ويشقشق قولك من التراب شوف احبائي محبة الله العجيبة شوف احبائي حكمة الله من الالام من الضيق ايه ان النفس تتضع ان النفس تنسحق ان النفس ما تنساش نفسيها عشان كده ادي حكمة الله يا احبائي من الالام الضيقات ربنا مش بيسمح بيها اعتباطا اهو ادي حال الدنيا لا الضيقات دي ربنا عايز النفس تتضع الالم يا احبائي هو اللي بيعلم النفس الاتضاع الضيقات لما تحصل النفس النفس تنكسر الصوت العالي الصوت المرتفع الصوت المتكبر تفضيها ايه ينسحب في التراب وفي الرماد عشان كده ربنا لما خاف على معلمنا بولس الرسول قال لألا ارتفع طبعا ما ده يرتفع ويرتفع واحد زي بولس الرسول كرز للعالم كله واحد زي بولس الرسول كاتب اكتر من نص اسفار العهد الجديد 14 رسالة طيب ما يرتفع فعلا بولس الرسول فلئلا ارتفع من فرط الاعلانات ايه حصرتك يا بولس في ضيقه في تجربه في مرض مر بتصرخ ليل ونهار مش هخففك هسيبك كده لئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد ملاك الشيطان ليل... لينخسني او ليلطمني ربنا سمح ان بولس يبقى محاصر في ضيقه كده ليه عشان ما يتكبرش فقول يا احبائي ايه الضيقات اللي ربنا بيسمح بيها دي عشان النفس تتضع احنا بننسى نفسينا يا احبائي احنا لما نعمة ربنا يعني تتحنن على الواحد نعمة ربنا لما ترفع الواحد الواحد ينسى نفسه ربنا يقول له لا تنساش نفسك هتنسى نفسك هتضيع علشان كده احبائي في تاريخ الكنيسة القديس يعقوب التائب قصة عجيبة جدا الراجل دوت وصل لدرجة من التقوى والقداسة انه كان في القلاية بتاعته لو في انسان في روح شرير يعدي بس من قدام القلاية يعني ده لا يطلع ولا يصلي ولا يقولوا له بس في واحد في روح شرير بره ما فيش هو الراجل قاعد في قلايته جوه انسان يعدي من قدام القلايه في روح شرير كان الروح الشرير يصرخ قدام القديس يعقوب مره واحده من الاميرات الشيطان عمل حيله صعبه حوالين الراجل دوت واحده من الاميرات دخلها روح شرير لفوا داروا بيها ما فيش حد عارف يطلعها قالوا ما فيش حد يطلعه غير الانبا يعقوب التائب دوت فراحوا مودينها له صلى الشيطان طلع روحت البيت راح داخل تاني راحوا مرجعينها له صلى الشيطان طلع روحت البيت راح داخل تاني الشيطان عامل حيله حيله مره فقالوا له ابونا ما فيش بقى غير انها تقعد معاك يعني ما الشيطان بيخاف منك اصلا نسي نفسه الانبا يعقوب تقعد معاك فين يعني هتقعد معاك في القلايه قعدوها معاه في القلايه طبعا الراجل مش عارف يصلي بقى الاول كان قاعد لوحده فالصلاه قلت ارتباطه بربنا قل هو فاكر ان القوه دي من ذاته فضعف فاخطا مع البنت ديت وعشان يداري خطيته راح قتلها وهيجوا يسالوا عليها اعمل ايه راح دفنها في الصحراء راحوا جيهم يسالوا قال لهم معرفش شفتهاش فبص له ظهر له الشيطان متغاظ منه قال له ضحك عليه قال له خليتك قتلت ربنا يرحمنا يا احبائي احبائي الطبيعه البشريه وحشه الطبيعه البشريه لما تترفع ما بننسى نفسينا قال له خليتك قتلت وزنيت وكذبت بدا يتذل القديس يعقوب في توبه وفي انصحاف قدام ربنا دخل في البريه الجوانيه كان يعني الميه اللي بيشربها هي دموعه كان يرتوي من الدموع بتاعته ببكاء ربنا لما حب يطيب قلب القديس يعقوب التايب فحصلت جفاف في مصر والنيل ما جاش كمقداره فقالوا ما فيش حد هيصلي وتيجي ميه النيل جالهم صوت من السماء الا الانبا يعقوب التايب راح رحل له تعالى يا ابونا صلي قال لهم اصلي ايه روحوا اصلي الحال اصلي انا نسيت نفسي ده انا عملت وسويت يا ابونا بس هو ربنا اللي قال كده تعالى بس صلي وربنا هينزل المطر اتضع الانبا يعقوب التايب اتضع يبقى ايه الضيقه يا احبائي ايه الالام اللي ربنا بيحصر فيها النفس ديت قال لها فتتضعين وتتكلمين من الارض تنكسر النفس يا احبائي في الضيق تتعلم الاتضاع ادي يا احبائي حكمه الله من الالام ادي حكمه الله من الضيق لئلا ارتفع من فرط الاعلانات واعطيه شوكه في الجسد بص يا احبائي الحكمه الالهيه من سنه الى سنه اضايق اريئيل وأحيط بك كالدائرة ليه يا رب قال فتتضعين وتتكلمين من الأرض وينخفض قولك مفيش حاجة هتعلمك يا نفس الاتضاع إلا الإلام ده يا أحبائي اللي حصل مع معلمنا القديس بطرس الرسول امبارح القديس بطرس الرسول في الأول قال يا رب إن شك فيك هؤلاء أنا لا أشك لو اضطررت أن أموت معك وأنا زيهم هم ينكروك هم يهربوا لكن أنا لا أنا غيرهم قال له ربنا طيب يا بطرس من سنة إلى سنة أضايق أريئيل فبدأ ربنا يضيق حوالين بطرس آه قال له مرة بيتكلم عن الصليب فالمسيح قال له ابعد عني يا شيطان ايه عايز يفوق بطرس ما فاقش من ديت جاله مرة تاني قال له يا سمعان وذا الشيطان طلب أن يخربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك بيحذره بيضيق الحصار حوالين سمعان بطرس برضه ما تعلمش الدرس قال له قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات برضه بطرس لسه ما تعلمش الدرس قال له انكرك لو اضطررت ان اموت معك لا انكرك يا بطرس بقول لك هتنكرني قال له لا ايه اللي انت بتقوله ده ده ده عجيبه الحته دي ده المسيح بيقول بيقول يا بطرس هتنكرني يرد على المسيح يقول ايه لو اضطررت ان اموت معك لا انكرك قال له طيب نضيق عليك الحصار اكتر يا بطرس ضيق الحصار على بطرس وقع بطرس طب ليه يا رب بتوقعه انت غاوي قال لا مش غاوي فتضطدعين وتتكلمين من الارض وينخفض قولك بعد التجربه بعد الضيقه ظهر له المسيح قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء كنت بقول امبارح يا احبائي الحديث ده ما حدش فاهمه التلامذه دي ما حدش فاهم حاجه ما حدش فاهم الوحيد اللي فاهم حديث بتاع امبارح ده كان بطرس بس الوحيد اللي فاهم أتحبني أكثر من هؤلاء إيه ما بيفكروا بالكلمة اللي قالها زمان قال له لو شك فيك هؤلاء أنا لا أنكرك فبطرس إيه تتضعين وتتكلمين من الأرض وينخفض قولك رد عليه بطرس قال له إيه قال له أنا بحبك أكثر من دول لكن في انكسار في توبة في اتضاع قال له إيه يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم إني أحبك ما قالش بقى أنا بحبك أكثر منهم قال له ما أنت عارف هذه أحبائي الألام ويصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق وجمهور العتاه كالعصافة المارة ويكون ذلك في لحظة بغتة شوف أحبائي النفس اللي, اللي ربنا ينذرها مرة واثنين وثلاثة ويضيق عليها الحصار والنفس دي ما ترجعش بالطوبة لله ربنا قال لها هتجيلك الدينونة ايه بغتة جيلك الدينونة بغتة تأتي كالفخ بالجالسين على وجه كل الارض ياتي كالمخاض للحبلى فلا ينجون زي ما قال الانجيل ادي احبائي النفس اللي تسمع صوت ربنا وما تراجعش نفسها ادي النفس اللي ما تسهرش على خلاص نفسها هيجي لها يوم الدينونه ده ايه ياتي بغته عشان كده السيد المسيح قال ايه قال اسهروا اسهروا لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم كنيسه في اخر السنه تقرا لنا الحد الاخير في مصر تقرا حديث المسيح عن مجيئه الثاني ولو جه حد في الشهر الصغير زي السنه دي تقرا برضه حديث المسيح عن مجيئه الثاني مره من انجيل متى ومره من انجيل لوقا. ليه؟ عشان تفكرنا الكنيسه انه احنا بنحتفل بنهايه سنه نتذكر نهايه الايام. طب نهايه الايام ايه؟ نهايه الايام الدينونه. فآخر وصية ختم بيها المسيح حديثه لما اتكلم التلاميذ عن نهاية الأيام والمجيء الثاني قال لهم إيه؟ ما أقوله لكم أقوله للجميع إيه؟ اسهروا. ليه؟ لئلا يأتي عليكم يوم الدينونة إيه؟ بغتة. ويكون ذلك في لحظة بغتة. وهتفتكروا لما تبتدي وقت الدينونة هيبقى في فرصة الواحد يتوب، يتوب فين؟ عشان كده احبائي حلو ان الانسان يبقى سهران على نفسه، حلو ان الواحد يراجع نفسه باستمرار. كنت بتكلم عن محاسبة النفس كنت بقول انه مش بس الواحد يحاسب نفسه في نهاية السنة وفي بداية السنة زي هذه الايام او زي كنت ما بقول زي ما كانت الكنيسة معتادة ان تعمل جلسات محاسبة نفس في عيد الغطاس الكلام ده قاله القديس اغريغوريوس قال انه في عيد الغطاس كل سنة الكنيسة تقعد يحاسبوا نفسيهم ليه لان في عيد الغطاس بنتذكر المعمودية ويوم المعمودية جحدنا الشيطان قلنا له اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك كل طرقك كل مشورتك فكل عيد غطاس نتذكر جحدنا للشيطان فبقول يا احبائي حلو ان الواحد يراجع نفسه في مناسبات زي كده في نهايه سنه في بدايه سنه لكن مش كفايه يا احبائي يا ريت نتعود ان احنا نحاسب نفسينا في نهايه كل يوم وده هدف صلاه النوم يا رب جميع ما اخطانا به اليك في هذا اليوم تحليل النوم ان كان بالقول او بالفعل او بالفكر وانا بقول دول ايه اراجع نفسي جميع ما اخطانا به ليك في هذا اليوم كان بالقول ايه وانا واقف اصلي كده بالليل صلاه النوم اشوف ايه القول اللي انا قلته ان كان بالفعل ان كان بالفكر اتعود ان انا احاسب نفسي كل يوم لما اتعود على كده يا احبائي اتعود بعد كده ان انا احاسب نفسي بعد كل فعل مش بس احاسب نفسي في اخر النهار بعد كل تصرف الواحد اول ما يتصرف تصرف تلاقي لا اراديا بقت في دينونه داخل نفسه يحكم على التصرف انا اتصرفت صح ولا اتصرفت غلط طب غلطان اقدم توبه لربنا في وقتها ليه لانه يكون ذلك في لحظه بغته لما تيجي لحظه الدينونه لما تيجي لحظه الموت ايه ما تيجي فجاه فحلو ان الواحد يبقى باستمرار في حال ايه في حال يقظ في حال سهر في حال انتباه طبعا المعنى الحرفي يقول ويصير جمهور اعدائك كالغبار الدقيق وجمهور العتاه كالعصافه الماره ويكون ذلك في لحظه بغته يقصد انه مدينه اورشليم لما رفضت انذارات ربنا لما رفضت انها تتوب بسبب كلام اشعياء قال لهم هيجوا الاعداء يحوطوا بيكي الاعداء دول هيبقى شكلهم ايه كالغبار وكالعصافه يعني اعداد ملهاش حصر الكلام دوت يا احبائي على المستوى الفعلي اتحقق في حصار سنحريب اتحقق في حصار نبوخذ نصر اتحقق في زي ما قال المسيح النهارده متى رايتم اورشليم محاطه ده امتى دوت ده في مجيء طيطس ايه العدد هيبقى ايه قال لهم هيبقى زي الغبار زي العصاف الاعداد يحوطوا بيك يا اورشليم طيب المعنى الروحي يا احبائي او الدرس اللي احنا نطلع بيه لينا ان مرات كتير النفس فينا تجد نفسها محصرة من الاعداء كالغبار الدقيق كالعصافة المارة الواحد يلاقي مشاكل في البيت مشاكل في الشغل مشاكل مع الصحاب اعداء من كل جهة متحوط بضيقات قريب قال معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس قال ايه باختار من جنسي وباختار من الامم باختار في المدينة واختار في البرية واختار في البحر بختار من اخوة كذبة بختار من لصوص ايه متحوط ايه زي الغبار من كبر رب الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة وعاصفة ولهيب نار اكلها مش بس الاعداء هيحوطوا بيكي لكن حتى الطبيعة هتبقى ضدك في هذا اليوم نفس الحديث ده يا احبائي لو رجعناه على كلام السيد المسيح النهارده عن خراب اورشليم هو هو نفس الكلام هو نفس الكلام اللي هيحصل قبل مجيء المسيح الثاني ان هيحيطوا بالمدينه المقدسه في فترة ضد المسيح زي ما قال سفر الرؤيا وبعديها تظهر علامات في السماء من كبر رب الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة وعاصفة ولهيب نار آكلة عشان كده احبائي كنت بقول ان نبوات الكتاب المقدس لا يمكن حصرها في زمن محدد النبوة دي تنطبق على حصار سنحريب تنطبق على حصار بابل تنطبق على حصار تيتوس وزي ما قال يوسيفورس انه فعلا في لما الرومان حصروا مدينة اورشليم سنة 70 ميلادية ظهرت علامات في السماء نفس الكلام اللي قاله المسيح بيتكرر مرة تاني او مرة اخيرة قبل مجيء المسيح الثاني طب ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي شوفوا يا احبائي مثلا ربنا لما سمح ان ايوب يحاصر بالضيقات اعداء من كل جهة يقول له السبئيون خدوا البقر الكلدانيون خدوا الجمال ايه الاعداء محوطين بايوب ومش بس كده لا وتنزل نار من السماء تاكل الابل وتنزل ريح من السماء تهد البيت ويموتوا ولادك العشرة يا ايوب يعني الدقات محصرة ايوب من الناس وحتى الطبيعة طب ليه كده يا احبائي لانه سبق ربنا واتكلم بصوت هادي بصوت وديع سبق ربنا وانظر لو تاخدوا بالكم انذارات اشعية في الجزء دوت أشد من انذاراته اللي كانت في الجزء الأولاني الجزء الأول كان فيه انذارات بس كان الكلام أخف وطأة طيب لما ما سمعوش الكلام لما ربنا صبر عليهم قلت لكم 20 سنة من فرق الزمن في النبوات الأولى والنبوات دلوقتي فجه الكلام النهاردة أشد إيه؟ أشد قسوة ليه؟ لأنه خلاص الدينونة على الأبواب فربنا سبق وينبه الإنسان طب الإنسان ما سمعش الصوت الهادي الوديع قال له طيب يبقى نكلمك بالنار بالزوبعة بالرعد بالعواصف يا أحبائي كانت النتيجة طيب مع أيوب إيه ربنا قال له ينخفض قولك من التراب فعلا لما تحاصر أيوب في الضيقة سواء كانت من الناس أو سواء كانت من الطبيعة لقينا في آخر السفر أيوب بيقول إيه اتضع في التراب والرماد نزل ايوب لغاية فين لغاية التراب تحت يا احبائي احنا اللي بنخلي ايد ربنا تشتد علينا احنا اللي بنخلي ايد ربنا تشتد علينا عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول اذا سمعتم صوته ايه لا تقصوا قلوبكم تقولي لي ايه القسوة دي مش القسوة احبائي احنا احنا اللي بنجيبه لنفسينا ما هو ربنا بينبه الواحد في الاول مرة واثنين وثلاثة عرايم قال في سفر أيوب الله يتكلم مرة وباثنين ولا يلاحظ ربنا قاعد يتكلم يا جماعة توبوا يا جماعة خدوا بالكم كل سنة نقول نهاية العالم كل سنة نقول الدينونة الواحد ايه ولا هو ينسى قالوا طيب نزود الضيقة فلما الضيقات بتشتد علينا يا احبائي ده بسبب ايه بسبب غراضة قلوبنا عشان كده قال لنا اذا سمعتم صوته ايه لا تقصوا قلوبكم ايضا يا احبائي الايات دي ممكن ناخدها بمعنى تاني ان ربنا ضيق على اورشليم قال لها واضايق عليك واقيم عليك حصن ومفرسه كانت النتيجه ان اورشليم تتضع قدام ربنا بسبب الضيقات قال لها فتتضعين وتتكلمين من الارض طيب الثمره كده ايه لما النفس بقى تتوب لكم المعنى الاولاني ان هم ما تابوش فجاهم الاعداء وحصروها طب المعنى الثاني لو تابوا قال لها يطير جمهور اعدائك الغبار الدقيق وجمهور العتاه كالعصافة المارة ويكون ذلك في لحظة بغتة قال لهم ايه قال لهم لو تبتوا الاعداء اللي محاصرينكم دول ربنا هيبددهم زي الريح زي الهواء زي العصافة زي التراب لو النفس تابت ايه ربنا يخلص النفس دي من كل الضيقات المحيطة بيها طب الموضوع ده يتم في ايه قال ويكون ذلك في لحظة بغتة ياما يا احبائي حصل في حياتنا مواقف زي كده كثيرة جدا كل واحد فينا راجع نفسه افتكر يم كم من ضيقات حصرت الواحد والواحد حس انه خلاص مفيش نجاة واتدل الانسان قدام ربنا في دموع وفي صلاة وفي انكسار وكانت النتيجة بغتة صنع الله خلاص عظيم كل واحد فينا يا احبائي يتذكر في حياته مش قصة ولا اثنين ولا ثلاثة من هذا القبيل بل قصص عديدة فكل واحد فينا رجع بينه وبين نفسه كده يتذكر كم من مرات فعلا الانسان اتحاصر في دي او الواحد يعني عن رأي ما قال بولس الرسول قال حتى يئسنا من الحياة كان لنا في انفسنا حكم الموت حصر البني ادم في الضيقه وخلاص مفيش نجاه طب انذل البني ادم قدام ربنا واتضع وانكسر وبطل كبريه وبطل عجرفه ولصقت بالتراب نفسه كانت النتيجه ان في لحظه بغته ربنا ايه صنع خلاص عظيم فدي قصه يا احبائي متكرره مع كل نفس فينا عشان كده يا احبائي نقدر نفهم بقى ليه ربنا بيقول من سنه الى سنه أنا أضايق أريئيل ليه؟ علشان تتضع وتتكلم من الأرض وينخفض قولك من التراب لما تتضع حينئذ يصير جمهور أعدائك كالغبار في لحظة بغتة بيوصف يا أحبائي الخلاص من الأعداء وصف بديع جدا يقول إيه ويكون كحلم كرؤيا الليل جمهور كل الأمم المتجندين على أريئيل كل المتجندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها الخلاص اللي يعمله ربنا ده قال ايه قال زي حلم عارف لما واحد يبقى في ضيقه تقول له هتتفك يقول لك يا اخي انت ما تعشمنيش ده ولا في الخيال اللي انت بتقوله دوت اه اهو خلاص ربنا كده يا احبائي يوم ما ربنا صنع خلاص لاورشليم قال ايه كحلم الليل حاجه حاجه لا تصدق على رأي ما قالت النفس في القديم أترى جازت نفوسنا الماء معقولة الضيقة اللي احنا كنا فيها دي معقولة نجينا منها جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له مبارك الرب الذي ايه لم يسلمنا فريسة لأسنان شوفوا يا أحبائي محبة الله شوفوا يا أحبائي حكمة ربنا من الضيق شوفوا حكمة ربنا من التجارب اللي بنجتازها ايه عايزنا نتضع وأول ما نتضع ربنا يعمل خلاص عظيم نفس الموضوع ده حصل يا احبائي في حصار سنحريب نفس القصه اتحصرت اورشليم في ضيقه جديده لقينا حزقية الملك بينصحك بيتذلل في التراب وفي الرماد دعت لأشعية قال له صلي من أجل البقية هدنت الأجنة على المولد ومفيش قوة للولادة خلاص بنموت كانت النتيجة ايه ان فعلا ربنا عمل خلاص يكون كحلم كرؤية الليل حاجة ولا في الخيال ايه نايمين راح منزل ربنا ملاك راح قاتل 185 الف جندي من جيش تنحريب قاموا الصبح لقوا جيش تنحريب مشي ايه حلم ويكون كحلم كرؤيا الليل يكمل وصف الخلاص يا احبائي العجيب بتاع ربنا لما النفس ترجع يقول ايه ويكون كما يحلم الجائع انه ياكل ثم يستيقظ واذا نفسه فارغه وكما يحلم العطشان انه يشرب ثم يستيقظ واذا هو رازح ونفسه مشتهية هكذا يكون جمهور كل الامم المتجندين على جبل صهيون تشبيه لذيذ قوي اتاري الاعداء لما حصروا اورشليم كانوا بيمنوا نفسيهم ده احنا هندخل اورشليم وهننهبها وهناخد اللي فيها وبعدين يمنوا نفسيهم طب كانت النتيجة لما ربنا صنع خلاص لأورشليم فأشعية شبه حالهم زي ايه زي واحد نايم بيحلم بالاكل وقام لا اكل ولا واحد عطشان نايم بيحلم انه بيشرب قام من النوم ما شربش قال ادي حال الاعداء ادي الخزي ادي انتصار اللي ربنا يعمله مع الاعداء ده امتى ده ده لما النفس ايه لما النفس تتضع فاكرين يا احبائي لما كانت دبوره بتحارب سفرة فسفرة تاخر في الحرب سفر القضاء الاصحاح الخامس فأم دبو أم سفرة واقفة في البلكونة فقلقانة إيه سفرة اتأخر ليه؟ فواحدة من الخادمات بتوعها قالوا لها إيه؟ ألم يجدوا ويقسموا الغنيمة؟ قالت لا معلش هم اتأخروا عشان قاعدين يقسموا الغنايم. فتاة أو فتاتين لكل رجل دخلوا خدوا أورشليم فخدوا البنات سبايا فقاعدين يقسموا البنات كل راجل ياخد له ست ولا ستتين غنيمة ثياب مصبغة لسترة غنيمة ثياب مصبغة ومطرزة هتلاقي دول ليه بس اتأخروا عشان قاعدين يقسموا في الغنيمة وكان في الوقت دوت سسرة ايه مربوط او مضروب في صدغه بوتد خشب وميت ايه ده ده حلم الاعداء يا احبائي الشيطان يا احبائي لما يحاصر النفس يقعد يحلم ان هو ايه هيقتنص هذه النفس لارادته ويمني نفسه الشيطان غنيمه لكن النهارده النفس دي تتضع قدام ربنا يجي حلم الشيطان ده على ايه على ما فيش العجيب يا احبائي والعجيب جدا ان رغم شدة هذا الكلام ورغم التوبيخ الشديد اللي اشعيا بيوبخ بيه النهاردة لكن عارف حالهم ايه قال توانوا وابهتوا تلذذوا واعموا قد سكروا وليس من الخمر ترنحوا وليس من المسكر صار يا احبائي رغم الكلام الشديد ده جدا اللي اشعيا بيقوله لهم ورغم انه خلاص الخراب على الابواب طب رد فعلهم ايه قال نمرة واحد توانوا يعني ايه توانوا رأي ما قال السيد المسيح قال راجل عمل وليمة فدعا الناس تعالوا احضروا احضروا وليمة احضروا عرس قال السيد المسيح ايه فتوانوا مضى واحد الى حقله واخر الى تجارته رغم يا احبائي الانذارات الشديده ورغم الكلام الشديد ورغم الديدونه العتيده والنار اللي عتيده ان تاكل المضادين تيجي تكلم واحد آه تلاقي يسمع الكلام من هنا ويطلع نفس الدوامه هي هي نفس الساقيه هي هي نفس مشوار الحياه هو هو ايه توام مضى واحد الى حقله والاخر الى ايه تجارته سمع من هنا وطلع من الناحيه الثانيه هذه فئه من الناس طب الفئه الثانيه قال ابهتوا واحد يسمع ياه دي حاجة صعب بقى معقولة هيحصل كده ربنا يرحمنا ربنا يستر الفئة الثالثة ايه تلززوا تلززوا دول ايه دول ناس استمروا زي ما هم في ايه في الخطايا بتاعتهم عن رأي ما قال القديس بطرس قائلين اين هو موعد مجيئه لانه من حين رقد الاباء الى اليوم ما الدنيا زي ما هي قاعدين تقولوا في دينونة قاعدين تقولوا في عقاب ما الحال هو هو يفضل الانسان يسمع الكلام الشديد دوت وبرضه يطلع زي ما هو ايه متلذذ في خطايا في شهوات في محبة عالم هذه يا احبائي رد فعل الناس يتوانوا يأبهتوا يا ايه يتلذذوا توانوا وابهتوا تلذذوا واعموا قد سكروا وليس من الخمر ترنحوا وليس من المسكر ايه خطيتهم خطيتهم قال ان هم سكروا بس مش سكروا بالخمرة امال سكروا ايه سكروا بمحبة العالم طب الخطية تعمل ايه يا احبائي قال لما تلذذوا اتعموا الخطية تعمل ايه الخطية تعمل ايه شفناها بالصورة المادية بتاعتها في حياة شمشون لما شمشون فعلا اخطأ جابوا شمشون وخلعوا له عينيه اقول لي ما احنا بنغلط وهي عينينا في وشنا ما اتعمتش اقول لك لا العينين الروحية بتتعمش العينين الروحية البصيرة الروحية بتتعمي الودان بتتسد عشان كده السيد المسيح كتير من له اذنان للسمع فليستغرب من الدنيا كلها من تخليها ليها ودان هو في بني ادم ما عندوش ودان قال لا ما مش كل الودان بتسمع في ودان مسدوده في ودان مسدوده في عينين ما بتشوفش قال ايه دوت قال الخطيه تعمل كده الخطيه تعمل بني ادم يا احبائي على راي ما قال الكتاب المقدس كالطور بص التشبيه يجري الى الفخ ولا يعلم انه لنفسه ادي الخاطي بعيد عننا زي ايه زي الطور بيجري ورايح لفخ وهو مش جريان يا احبائي يعني الواحد يتعجب من فعل الخطية يعني شمشون لما تعلق بدليلة اول ما راح لها اول مرة فجت دليلة ايه قعدت تقول له كلام كده قل لي بماذا قوتك العظيمة بماذا توصف لإذلالك يعني احنا عايزين نذلك يا شمشون نذلك ازاي بص الكلمة طيب ينتبه شمشون واحدة بتقول له بماذا توصف لإذلالك شمشون معمي إلا لو ربطوني بسبع أوتار طرية أضعف وأطير كواحد من الناس راحت مسكرة وراحت جايبة سبع أوتار طرية وراحت مربطة شمشون وراحت قالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون طبعا مش دي اللي تضعف شمشون فراح قايم مقطع الايه السبع أوتار طب يعني بالعقل يا أحبائي بالعقل طب لما الواحد يقعد بينه وبين نفسه طب دي المرة الأولية قالت لي بماذا توصف لإذلالك؟ يعني عايزة تدلني لما ضحكت عليها وقلت لها لو اتربطت بسبع اوتار طريه جت المره اللي بعديها راحت جايبه لي سبع اوتار وراحت مخبيه لي الفلسطينيين في الاوضه وسكرتني وربطتني عشان دول يطلعوا يموتوني. طب يعني افهم بقى يا شمشون انه الست دي هتضيعك مفيش روح لها تاني. ايه يا شمشون انت بتضحك عليا بماذا توصف لاذلالك؟ ايه روح قايل لها ايه مش عارف لو ربطوني بال في الفديه. ايه مره ثالثه مش عارف لو عملوا فيا ايه وكل مره تعمل له الفخ وايه طبعا مش كانش هو ده سر قوة شمشون بس المفروض ان شمشون يفهم بقى انه اخرة السكة دي هتضيع شمشون مفيش فايدة رايح برضه تقول ايه لما كنت سمعت القصة دي تقول ايه هو اتعمى اه اتعمى يا حبايبي انا مش بتكلم على شمشون شمشون راجل ايمان وما نستاهلش تراب رجليه بس انا بتكلم عن نفسي انا بوصف ازاي الخطية فعلا بتعمل واحد فخ ورايح حظوظ رجلي فخ ورايح برجلي كالطور يجري الى الفخ ولا يعلم انه لنفسه كنت مرة أحبائي بتكلم عن شمشون قلت كان إيه حال شمشون لما قعد بقى بينه وبين نفسه أحبائي ربنا يرحمه دي حق أشعية النهاردة يتكلم بمنتهى الشدة لأنه الدينونة على الأبواب ما خلاص ما فاضلش وقت ما طول باله بقول لكم 20 سنة من النبوة الأولى للمرة دي 20 سنة ربنا صابر من سنة إلى سنة زيد والخطية بتزيد مفيش توبة فقال له خلاص بقى يا أشعية فجي الكلام الشديد بتاع النهاردة فبقول يا أحبائي يعني مرة تصورت شمشون بقى بعد ما ضعف كده واترمى في السجن وقعد بقى يسترجع ما هي قالت لي ما هي عملت اول مرة طب ليه ما فهمتش طب ما ربنا نبهني طب ليه ما فهمتش ايه ايه كانت مرارة النفس دي يا احبائي يا احبائي ادي الدينونة ادي الدينونة طب لغاية امتى بقى الواحد يسد ودانه لغاية امتى الخطية اللي الشيطان بيزينها قدامنا يا احبائي هي الخطية على حقيقتها تلذذوا اعموا الشيطان يلذذك بالخطيئة عشان يعميك طب أبطل أو أقوى أقوياء العالم وأعمى إيه ولا حاجة يعني واحد قوي بس أعمى خلاص عيل صغير ممكن يحط له حفرة في الأرض يوقع فيه خلص على كده إيه القوة نفعت في إيه ما دام الإنسان اتعمى ادي يا أحبائي اللي بيعمله الشيطان إيه بيعمل بني آدم نحن نعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة عمل المسيح يفتح العينين يفتح العينين الواحد يبص الخطية فخ فخ فخ زي امبارح واحد من الشبان كان بيسألني بيقول لي انا بحب الخطية قلت له بتحب الخطية عشان مش شايف نتائجها مش شايف ايه الخطية على حياتها انت شايف ايه شجرة شهية للنظر وبهجة للعين ادي اللي انا شايفه طب ورا الشجرة دي ايه ورا الشجرة دي في لعنة في موت في خراب الشم ما بيورينيش ديت ايه معمي معمي ادي يا احبائي الخطية لما نشوف الخطية على حقيقتها ده ده ده, ده الواحد مش مش يترك الخطيه ده يكره الخطيه عشان كده معلمنا بولس الرسول قال ايه كونوا كارهين الشر الخطيه فيها حاجه تتحدى يا احبائي توانوا وابهتوا تلذذوا واعموا قد سكروا وليس من الخمر ترنحوا وليس من المسكر طب ليه يا رب حصل كده قال لان الرب قد سكب عليكم روح ثبات واغمض عيونكم الأنبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم الملوك والأنبياء والرؤساء والقيادات بتوع أورشليم أتبي إيه؟ أتبي ربنا عمى عينيهم فبقى أعمى يقود أعمى بيقودوا الشعب فضاعوا هم والشعب بتاعهم العمى اللي مقصود هنا بيها إيه أو النوم اللي مقصود بيه إيه أو السبات اللي مقصود بيه إيه مقصود بيه أحبائي عدم فهم مشيئة ربنا لأن الرب قد سكب عليكم روح ثبات روح نوم احد يسمع الكلام ولا كأن الكلام ليه واغمض عيونكم تقول لي بقى ربنا هو اللي يحط عليهم روح ثبات ويغمض عيونهم طب ما يبقى ربنا يعني هو اللي مسؤول يبقى ربنا يدين الانسان ليه ما اذا كان انت يا رب انت اللي ايه انت اللي حطيت علينا روح الثبات وانت اللي غمضت عينينا تيجي بعد كده تحاسبنا على اننا عميان يا احبائي هي ديت السؤال اللي احنا بنساله لما بنقرا في رساله روميا يقول لك قص الله قلب فرعون يقول لك طب ما ربنا قسى قلبه يجي ربنا بعد كده يحاسبه ايه معناه ايه معنى ان ربنا سكب عليهم روح ثبات واغمض عيونهم اما انت يا رب اللي غمضت عينينا اما انت اللي خليتنا ما نفهمش اما انت اللي خليتنا ما نسمعش تيجي بعد كده تحاسبنا على اننا ما سمعناش على اننا ما شفناش يا احبائي علشان نفهم الحته ديت قلت لكم في البدايه ربنا ينظر الانسان وينبه الانسان وصوت ربنا يصل الى قلب الانسان ويعيد ويفهمه وينخس قلبه والإنسان ما يسمعش يجي ربنا يروح مكرر الكلام مرة تاني ويكرر الكلام مرة ثالثة ويكرر الكلام مرة رابعة وكل مرة البني آدم يسمع والكلمة تنخصه وهو عن عناد عن عناد يقصد انه ما يسمعش الصوت تكون النتيجة ايه ان ربنا يسحب ايده تكون النتيجة ان ربنا يسحب ايده ادي اللي اتقال عن شاول يقول ايه ترك روح الرب شاول وبغته روح شرير من قبل الرب تقول لي هو ربنا هو اللي جاب له روح شرير لا هو ربنا كان محوط على شاول طب شاول ما رضاش يسمع ربنا فربنا سحب ايديه لما سحب ايديه بغت الروح الشرير طب الاول الروح الشرير ما دخلش ليه قال لك ربنا محوط طب شاول عن عناد رفض صوت ربنا فربنا سحب ايده هذه معنى الآية اللي قالها بولس في روميا أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق شوف يا أحبائي خطورة التجبر خطورة عدم سماع صوت ربنا خطورة قساوة القلب ب- بإرادة الإنسان يجي في الآخر ربنا يسحب إيده صدقوني يا أحبائي بتحصل تبص تلاقي واحد يسمع كلمة ويتأثر وقلبه ينخصه وبعد كده ايه عن تهاون عن استهتار ما بتكلمش عن خطايا الضعف يا احبائي ما بتكلمش عن خطايا الضعف انا بتكلم عن الاستهتار عن التواني زي ما قال تواني يا عمي ما تدقش ما الدنيا كلها ماشيه كده ما تحملهاش ما تعملش الكلام بقى اللي بتسمعه دوت عن عن استهتار الانسان يتعمد ان يكسر وصيه ربنا يسمع الكلمه تاني ويستهتر بيها مره تاني تكون النتيجه يا احبائي صدقوني يسمع نفس الكلام ومن نفس الشخص وبنفس القوه ويمكن اقوى منها وقلبه ما يتحركش صدقوني يا احبائي وقلبه ما يتحركش الله ليه ما هو سمع وتهاون واستهتر وما اهتمش فكانت النتيجه ايه ادي سكب عليهم روح سبات واغمض عيونهم يبقى مين اللي جاب لنفسه كده انا اللي جبته لنفسي اختم يا احبائي يقول وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم شوف يا أحبائي لما البن آدم يتهاون لما البن آدم يستهتر لما البن آدم يسمع كلام ربنا ويتكاسل تكون النتيجة إيه عارف زي واحد بيعرف يقرأ تديله كتاب تقول له خد يا عم اقرأ يقول لك مش عارف أقرأ لأنه سفر مختوم مش ده اللي بيحصل يا أحبائي معانا مش ده اللي بيحصل معانا تيجي واحد يفهم في كل حاجة يفهم في كل حاجة يعني تكلمه في أي حاجة يفهم يجي عند الانجيل يقول لك ما بفهمش الله ما تقرا يقول لك مش فاهم ليه مش فاهم اه وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم يقرا كلام الانجيل زي سفر مختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابه اللي بيعرف يقرا ويكتب قائلين اقرا هذا فيقول لا استطيع لانه مختوم بقرا الانجيل مش فاهم طب ليه يا احبائي بقرا ومش فاهم قلت لك لان العينين اتعمت طب ليه العينين اتعمت لاني سكران بمحبة العالم يا احبائي العينين اللي اتعودت تبص لوحشات العالم تبص في الانجيل ما تفهمهوش الودان والفكر اللي اتعود انه يتلوث بافكار العالم كلام الانجيل ثقيل جدا على قلبه يعني في واحد يعني يجي يسمع كلمه طب تلاقيه زهقي كده مش عايز يسمع ويمكن لو قعدنا نحكي مع بعضينا ساعه بقول لك في اللي يفهم فيه واللي ما يفهمش فيه يتكلم تيجي عند الانجيل مش عايز يسمع ليه؟ اهو كده الفكر اللي سكر بمحبة العالم اللسان اللي اتعود يقول كلام العالم الودان اللي اتعودت تسمع كلام العالم تيجي تسمع الكلام الروحي ما مش عايز يسمع علشان كده سبق أشعية وقال سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي تصير الشريعة يا أحبائي تصير الوصية كأنها هي سرة مقفول عليها ما يفهمهاش إلا ولاد ربنا يا أحبائي الإنجيل مش محتاج معرفة بشرية لانه نفس الايه قال ايه قال يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ليقرا الله طب واحد ما بيعرفش يقرا تديله الكتاب يقرا قال لك مصر الانجيل مش بتاع معرفه الانجيل مش عايز واحد يعني ذكي عشان يفهم واحد نبيه لا ابانا يا احبائي كانوا ناس بسطه جدا لكن فهموا الانجيل وعاشوه فالحكايه مش حكايه حكمه او فهم بشر لهم عيون ولا تبصر عشان كده ختم ربنا قال فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه أما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصية معلمة طب الناس اللي ربنا بيقول عليهم كده دول بطلوا صلاة لا ما بطلوش بطلوا عبادة ما بطلوش بطلوا ممارسات روحية وأعياد ما بطلوش الأمور ماشية بالظبط يعني يعني الكلام اللي الناس اللي بيتكلم عليهم ربنا دول ايه ده تروح الهيكل تلاقيهم واقفين تمام و... والطقوس ماشية تمام والحكاية مظبوطة آخر ظبط فربنا بيبص لهم بيقول إيه فقال السيد لأن هذا الشعب إيه اقترب إلي بفمه أو كلام بيقولوه وأكرمني بشفتيه أما قلبه فأبعده عني فحين يا أحبائي ربنا مش عايز غير الإيه مش عايز غير القلب قال يا ابني أعطيني قلبك أما قلبه فأبعده عني تقول لي يا أبونا طب أنا بغلط أقول لك الكلمة اللي المسيح قالها لبطرس بطرس أنكره لما المسيح قعد مع بطرس قال له إيه قال له ما أنت لا أنكرتني ولا أنت زنيت يا بطرس ولا أنت سرقت ولا أنا بسألك سؤال واحد يا بطرس أتحبني قلبك لسه بيحبني يا بطرس بس هو ده اللي أنا عايزه طب دول إيه هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه أما قلبه فأبعده عنه أحبائي السؤال اللي أنا أسأله لنفسي وأسأله لكم أين هي قلوبكم ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين